لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي والله حين يذكر رمضان كأني أحس وأستشعر انتعاشة في قلبي انتعاشة في عقلي انتعاشة في روحي انتعاشة في جسدي أريد اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا نعم إخوتي وإن كنت لا أحب طول البقاء في هذه الدنيا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة من غير مرض ولا ألم ولا إهانة ولا عذاب وإن كنت لا أحب البقاء في الدنيا إلا أن شهر رمضان فيه فيه فرص عجيبه عجيبة كثيرا ما قلت لكم أن الإنسان يسمع قرآن كثيرا لكن رمضان قرآن رمضان يختلف كثيرا ما يختم ختمات على مدار السنة لكن ختمة في رمضان تختلف كثيرا ما نصلي قياما لكن قيام رمضان يختلف كثيرا ما نصوم نوافل إلا أن صيام رمضان يختلف لذلك كانت مطوية رمضان الماضي أول مرة دائما صم كل رمضان كأنك تصومه أول مرة, أول مرة. تعالوا لنستعد منذ الآن لرمضان بأنه هاجر إلى الله قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون قل لا إله إلا الله والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا فروا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ففروا يرحم الله الإمام الهروي حين يقول الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل الفرار ممن لم يكن كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء غيره كان الله جل جلال الله ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي لا إنس ولا جن كان الله ولا شيء معه افهم ركز اسمه الأول اللهم إني أسألك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء الله الأول التعبد باسمه الأول كان الله ولا شيء معه أن يشهد قلبك ذلك أن يشهد قلبك أن الله كان ولا شيء معه فخلق الله القلم قال الله له اكتب قال القلم ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم يكتب انك انت ها القلم الله امره ان يكتب فكتب انك مسلم ابن مسلم كان الله ولا شيء معه لما كتب هذا اين كنت ماذا كان وجودك من ذا الذي شفع لك في الازل حتى سماك في المسلمين من من ساعتها اي عمل لك حتى انه كتبك مسلما ثم كتبك ملتزما ثم كتبك من اهل السنه ثم كتبك في من يعبدون الله دفعت كم ساعتها مين ساعتها شفع لك توسط لك دعالك محض فضل من الله الاول الاول جل جلاله ففروا الى الله تفر بقى وانت مش شايف ابوك ولا امك ولا شايف الشيخ ولا الاخوه ولا شايف الكتب ولا العلم ولا شايف العباده ولا الدعوه انت مش شايف كل ده مش شايف الا الاول جل جلاله قل لا اله الا الله فتفر اليه وحده وحده زي ما انت شايفني كده ماشي في الصحراء ومدي ظهري للدنيا واللي فيها انك تمشي كده ها ولا تلوي على شيء حامل زادك متكئ على عصاك ولا تلوي على شيء الا مراد الله منك قال الله جل جلاله ثم ان ربك للذين هاجروا ثم ان ربك ها؟ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم قال الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر ايها الاخوه والله اني لاحبكم في الله بعض اخواننا الذين اصابتهم غفله الدنيا انا بقول لكم انا عايز ال- ال- الدوره دي تتميز بسمه خاصه اللي هي العمل اه عايز خلينا واقعيين جدا ان بعض الاخوه ربنا اكرمه وطلع كده ربنا اكرمه والدين طيبين وكلوه وشربوه وربوه وعلموه وطلع ابتدائي اعدادي ثانوي ما دخلش مدارس خلاص ها كبر ها شد حيله بدا يشتغل يكسب اول ما يكسب يعمل ايه اتجوز اشتري شقه ها وبقى كل حياته كلها انه هاكل ايه هلبس ايه هشرب ايه هسكن فين هعمل ايه الليله دي ونسي الله ولما نيجي نكلمه النهارده انت فين موجود بتعمل ايه الحمد لله انا بصلي بصوم القضيه يا اخوه التي تدفعنا اليوم الى الهجره ايه هي قضيه انك النهارده لما بتصلي في اليوم الفرائض بس انا بكلم الناس اللي بيصلوا الفرائض بس الفرائض في اليوم والليله بنصلي كام ركعه الفرائض في اليوم والليله انا عايزك انت تجاوبني ايوه ها انت قول كام ركعه في اليوم والليله 17 ركعه فيهم كام سجده يا اخي بنسجد في كل ركعه سجدتين 17 في 2 ب 34 سجده ال 34 سجده دول الرسول صلي عليه مش سامع الصلاه على النبي مش عايز زعيق صلي على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال انك ما س... انك ها انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجة يعني المفروض ان كل يوم ترتفع 34 درجة كل يوم تطلع فوق 34 درجة على الأقل لأن المفروض إن الراجل الرباني الحد الأدنى عنده من الصلوات كام ركعة في اليوم والليلة؟ أربعين أربعين لا يقلون واحدة سبعتاشر فرائض و12 رواتب ادي 29 و11 قيام ليل يبقى ادي 40 دول على على الاقل الحد الادنى لان في فوق دول ثمانية ضحى في أربعة قبل الظهر مش اتنين وفي أربعة قبل العصر وفي ثمانية بين المغرب والعشاء غير دول سنن غير دول تطوع مطلق خلينا على الراجل المبتدئ اللي لسه نطق الشهادتين النهارده ماذا فرض الله علي من الصلاة 17 ركعة والله لا أزيد عليها ولا أنقص ماشي أفلح وأبيه إن صدق ال 17 ركعة دول المفروض يعملوا إيه يا عم الحاج يطلعوه 34 درجة أنت حاسس إنك كل يوم بترتفع 34 درجة أنت عمرك عشتها ان 34 درجة فرقت في ايمانياتك فرقت في افكارك وتصوراتك وهمومك وامالك فرقت في محبوباتك ومألوفاتك وعوائدك لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إن نسألك فرقت في أخلاقياتك بقيت إنسان محترم ومؤدب أربعة وثلاثين درجة دول حاجة كبيرة ولا أنتوش معايا أربعة وثلاثين درجة دول إيه كتير كتير فرقت مش عارف لو ارتفعت 34 درجة في اليوم يبقى في الشهر ألف درجة ألف درجة لكن مش انت معايا تقدر تقول ان انا حاسس بكده لعلي والله ولا برتفع ولا درجة واحدة في اليوم وبصلي أكتر من 17 أكيد صح ولا لأ؟ حد يقدر يقول كده معايا؟ حقيقة مرة طب وبعدين أعمل إيه؟ هذا موجب الهجرة يبقى أنا بقى لازم أسيب الدنيا دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المها... المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الحديث الجميل اللي انا بحبه ده حديث عجيب جدا في صحيح البخاري في البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أفر أفر الحديث تاني زيه ولا أحلى شوية يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها عليه إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه ورجل الأولانية دي ما عنديش عندك فرس شايفهم بيقتلوا بالفرسان دلوقتي نصبر على دي التانية بقى التانية بيقول ايه ورجل في غنيمة على رأس شغفة من هذه الشغاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير هي دي المشكلة وهي دي القضية ليس من الناس إلا في خير يا عم أنا ماليش دعوة بالناس ولا الناس لهم دعوة بيا هو في واد والناس في واد الناس بيتكلموا الناس بيحاربوا الناس بينافقوا الناس بينافسوا الناس بيفجروا الناس بيفسقوا الناس بيطغوا الناس بيعلوا الناس بيوطوا الناس فسدوا الناس مالي ومال الناس ليس من الناس الا في خير هذه هي لماذا نهاجر الى الله ورسوله العمل نعمل ايه تطهير القلب والعقل من هم الدنيا ده العمل اللي نعمله ايه هو تطهير القلب والعقل من هم الدنيا ما يبقاش شغل دماغي هاكل ايه ولا هشرب ايه هاكل ايه اي حاجه هشرب ايه اي حاجه هنام فين في اي حته ما يبقاش ده همي ولا شغلي اللي شاغلني الفلوس كترت ولا قلت تكتر ترتقل انا رزقي على الله يبقى العمل النهارده تطهير القلب والعقل من هم الدنيا واحد يسالني بمنتهى البساطه ممكن ويعني ممكن الواحد ما يبقاش مشغول بالدنيا جدا اعمل ايه انشغل بالله انت ليك قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هو قلب واحد قلب الواحد ده اذا شغلته بحاجه مش هينشغل بحاجه تانية يبقى انا لما مشغول بربنا ربنا راضي عني ولا مش راضي ربنا بيحبني ولا بيكرهني ربنا بيقربني ولا بيبعدني ربنا بيشغلني بيه ولا بيشغلني عنه انشغالك بالله ده يشغلك عن غيره ساعتها وده اللي انا عايزه منك مؤكدا وانت لسه في مقتبل عمرك وحياتك اوعى اوعى تضع قلبك بين يدي امراه تلعب بك أو يتعلق قلبك بمال يلعب بك وظيفة مهنة منصب ناس بشر خلق شيء اللهم تولنا فيمن توليت فإنه لا يذل من واليت اللهم لا تذلنا لأحد من خلقك ولا لشيء من خليقتك العمل طهر قلبك وعقلك من هم الدنيا لكي تستطيع أن تفر إلى الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك